الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم في حياة الإنسان قدوات قدوات كثيرة يتعلم الإنسان من سمت القدوة قبل علمه يتعلم الإنسان من منطق القدوة ومن صمته في هذا الأسبوع تعلمت من قدوة لم يكلمني كلمة ولم أره تعلمت منه وهو ميت تعلمت من إنسان وهو في قبره تعلمت من سيرته أبهرني حين وعظني وهو في التراب كم هو شيق أن نسمع من شيخ أنه قال كذا وكذا في هذا الأسبوع حطم صنمي إنسان كل هذه الحلقة اليوم نتعلم منه لا أنه قال كذا وكذا نتعلم أنه فعل كذا وكذا كم هو مبهر أن نعرف كيف مات أما ما قلبني أنا على نار اللوم أنني رأيت كيف لم يمت مقدام الحضري الداعية السلفي السني الأربعيني البسيط القروي الرقيق الرباني الأوقافي الأزهري الموهوب المتفاني رحمه الله وغفر له كنت أرى أن كثيرا من الناس تكون الدنيا بخير ما داموا فيها لكنني فوجئت أن كثيرا من الناس تكون الدنيا بخير ولا تزال الدنيا بخير ما دامت سيرتهم فيها أن يبكي الناس عليك ذلك جميل أما أن يبكي الناس بعدك على أنفسهم فذلك المذهل أن تكون الحكايات عن أخلاقك بعد موتك ذلك حسن أما أن تزداد كلما بعد عهد الناس بك بعد موتك فذلك الخطير أن تكون كل الحكايات بعد موتك عن إخلاصك أن تكون كل الحكايات بعد موتك تحكي معالم تثبت أنك كنت مخلصا فذلك هو المرجو والمأمول هلموا أيها الأحباب لتروا مولانا الحقيقي الذي ظاهره وباطنه سواء المخلص والله أعلم لوجه الله الصادق في دعوته ودعواه أخلصوا في هذا المجلس النيه فبالإخلاص المجلس يحلو وعلى سيد النبيين صلوا
على سيد النبيين صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبرواه وذوقوا الأنس وال...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله من عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك خير هذه الجمعة ونورها وبركتها وهداها اللهم افتح علينا وسددنا في الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها جمعة التوبة اللهم اجعلها جمعة التائبين اللهم عمنا في هذه الليلة بتوبة ترضيك يا رب كيف حالكم يا أحباب وأخباركم إيه مش عايز أخدكم على السخن كده ومش عايز يعني أخضكم ريلاكس استهدوا بالله وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أسبوع كنت ضيف على أخويا وحبيبي فضيلة الدكتور فاروق الباز آه، دعاني إلى آه، خطبة الجمعة في كفر المقدام قرية جميلة وأهلها طيبين وأنا عارف أنها قرية شيخنا العظيم الجميل الراقي الصالح عليه رحمات الله وبركاته شيخنا الشيخ مقدام الحضري ومتوقع ان الكلام هيدور عنه فانا اتكلمت في الخطبه عادي خطبت الجمعه وبعد ما روحت ضيفوني الناس الطيبين عم الحاج سعد واحنا قاعدين بندردش مع بعض فقال لي عارف في مقدمه الخطبه لما انت قلت في حياه كل انسان شخص لا ينسى المرء فضله انا توقعت ان انت جاي النهارده تخطب عن الشيخ مقدام الحضري فانا قلت له عم سعد انت عارف معنى كلامك ده ايه معنى كلامك ده ان على الاقل في عشرة فكروا زيك في المسجد ده قال لي عشرة اتحداك ان كل المسجد كان بيفكر طول الخطبة في الشيخ مقدام الكلام ده من بعد صلاة الجمعة واتفتح الكلام عن مناقب ومحاسن واخلاق الشيخ الحبيب الشيخ مقدام ولم يسكت الناس حتى كاد المغرب أن يؤذن ولا يزيد الناس عن الكلام عن الشيخ مقدام عارفين يا أحباب أنا صحت في آخر اليوم قبل المغرب بدقائق فأخويا الحبيب الشيخ ياسر العناني قلت له انتوا بقالكم ست سنين بتقولوا كده انتوا بقالكم ست سنين بتحكوا الحكايات دي بقالكم ست سنين بتتكلموا عن محاسن هذا الإنسان فبكى وقال لي وهنفضل طول عمرنا نقول كده تعالوا احكي لكم حكاية اسمها مقدام الحضري والحكاية دي محتاجينها الدعاة المساكين اللي ربنا ما قالش لحد في الدنيا غيرهم كبر مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مين غير الدعاء مهدد مهدد بالتهديد ده اللهم إنا نعوذ بك من مقتك يا رب والحقيقة أنا خايف وبعت رسالة لكتير من الأحباب أقول لهم أقول لهم أنا خايف من الكلام عن الإخلاص ومغموم كانوا السلف بيقولوا اللهم لا تمقتنا بذكر الصالحين طب اسمحوا لي ناخد الاتصال الجميل دوت من الشيخ الحبيب الشيخ محمد السجيني وانا سعيد بمداخلته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك كيف حالك يا حبيبي انا ليا الشرف ان حضرتك نورت روائع ابن القيم وهذا شرف عظيم لي الله يرضى عن حضرتك أنا كنت بحضر الكلام عن الشيخ مقدام من الحلقة بتاعت حضرتك و...
بارك الله فيك.
وأنا سعيد بارك الله بمشاركتك فيك.
اتفضل شيخنا السعادة وكل السعادة لي والله يا شيخ عمرو الله يحييك ويرضى عنك يا رب بارك الله فيك آه، حضرتك يعني ذكرتني بالحبيب الغالي آه، الذي عشت معه سنوات آه، طويلة آه، أخي وحبيبي وصديقي آه، الشيخ مقدام الحضري آه، أشكر آه، قناة الرحمة الفاضلة آه، التي عرفتني به وأصبح من أعز أصدقائي وأعز إخوتي في الحياة وكم جلست معه في بيته وكم جلسنا في أماكن كثيرة مع بعض آه، اتعزمنا كتير كنا أنا وهو آه، والشيخ مجدي عرفات آه، أسأل الله أن يحفظه توأم روحه ده.
شيخنا وحبيبنا.
آه توأم روح الشيخ مقدام طبعا طبعا ياما جلسنا وعندي يعني اخي آه، آه، ابو ابو سمر في ميت غمر وجلسنا كثيرا وفي بيت الشيخ مقدام وفي بيت الشيخ مجدي وفي اماكن كثيره جدا والتقينا كثيرا آه، ما عرفت عن الشيخ مقدام رحمه الله آه، الا الطيبه طيبه القلب ما عرفت عنه الا العلم الواسع ما عرفت عنه الا انه عالم فاضل جليل عامل كان نعم يعمل آه، بعلمه ما شاء الله عليه وكان يذكرنا دائما في كل لحظة والله يا شيخ عمرو يذكرنا بالله ونحن نأكل ونحن نشرب آه، يعني آه، هناك مواقف كثيرة جدا آه، الوقت لا يسمح لأنه أريد متعنا أن يا شيخ أسمع متعنا.
حضرتك عن متعنا.
آه، الشيخ مقدام متعنا ولكن قصيدة يعني جميلة كان فيه.
دائما والله انا مره كانوا يعني كنا جلسنا في جلسه جميله جدا بسرعه مم.
وكانوا جايبين كان كان كان يحب الحياه كثيرا كان مقبلا على الحياه سبحان الله ما رايت احدا يحب الحياه اكثر من الشيخ مقدام سبحان الله وكان يستمتع بحياته بالحلال كثيرا نعم يعني مره كانوا طبعا عندنا عاده آه، مصريين يا شيخ عمرو مم.
ان احنا نمص القصب اه نعم يعني آه، انا آه، كان عندي وقتها مشكله في اسناني ف- وهم هو والشيخ مجدي وابو سمر بي- آه، بيمصوا قصب قدامي فبقول له والله يا شيخ مقدام انا لا استطيع ال- الحكايه ديت لان عندي الم كده الام في اسناني قال لي شوف يا شيخ محمد والله نفس الكلمه شوف نعمه ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكرنا والله كان يقول شوف ايه وهو كان يحب الضحك حضرتك تعلم هذا كان يقول شوف الحمام طعمه ايه شوف البط طعمه ايه ها شوف ال- ال- الرز طعمه ايه شوف الفاكهه كل حاجه لها طعم سبح- ونحن ناكل والله على المائده كان يذكرنا التقيت به كثيرا والله يا شيخ عمرو على ال- الشاشه كان آه، اخي الحبيب آه، الاستاذ محمود حسان كان دائما يعرف ال- العلاقه بيني وبينه فكان دائما يقول لي ايه يعني آه، آه، استضيف مثلا في العيد عيد الاضحى او في عيد الفطر آه، آه، نستضيف الشيخ مقدام علشان قصه في ظله ونقول حاجات ونكت وحكايات معرفش حضرتك اكيد يعني آه، آه، وصلت لها يعني ففي آه، برنامج كان اسمه ماذا بعد رمضان مم.
في 3 شوال 1430 و23 9 2009 والله كتبت له انا هختم بقى انا مش عايز اضيع عليك الحلقه لا انا لا هت- لا لا, يعني لا, لا ده انت بركة الحلقة الله أنت يخليك بركة يا شيخ الحلقة.
عمرو ب- بارك الله في أنت حبيبي وارد.
الشيخ عمرو اتفضل آه، شيخ.
آه، كتبت فيه كلمات واهديتها له والله يا شيخ عمرو على الهواء مباشره مم.
واعتقد لو لو قلب اخي الحبيب دكتور فاروق الباز وزوجته الفاضله آه، بنت الشيخ مقدام آه، لو قلبوا في اوراقه لوجدوا هذه الورقه التي اهديتها اياه على الهواء جزاك الله خير.
مباشره جزاك من الله.
قناه الرحمه الفاضله شرفت.
آه، وهختم بيها هذه المداخله اتفضل يا حتى لا فندم.
اطيل على سيادتك اتفضل لا متعنا يا شيخنا اتفضل آه، اخي في الله مقدام تحب ال- تحب الناس ما داموا وتحمل في الحشا قلبا تداوى فيه اسقام وترضي الله خالقنا ومن بالغيب علام ووجه مشرق دوما وثغر البدر بسام وشرع الله منهجنا وانت عليه قوام وتدعو الله مجتهدا وفي الخيرات مقدام ايا حضري علمنا فكل الناس اثام اشكرك جدا جدا جدا اخي الحبيب شيخ عمرو الله انت لما كنت وبارك قلتها الله فيك النهارده وذكرتنا بالحبيب جزاك الغالي الله خير والله.
متعتنا يا استاذ محمد ربنا يرضى عن حضرتك يا رب ربنا يبارك في حضراتكم جميعا وانا عارف ومتوقع ان كفر المقدام هيهجم دلوقتي على هذه الحلقه وحق لهم إن- انتوا اصحاب فضل آه، على الدعوه ربنا ينفع بيكم ويرضى عنكم يا رب يا احباب اسمحوا لي بس اقول لكم حكايه الشيخ مقدام ايه وحكايته معايا انا ايه لان انا لما رحت أ- انا خطبت في مسجده وقفت على منبره وصليت في المسجد اللي صلوا عليه فيه فلما قعدت معاهم وهم بيحكوا عنه عارفين ايه اللي حصل عارفين ايه اللي حصل انا ما قعدتش معاهم انا رحت نمت في روحي راحت نامت في القبر بتاعه انا تخيلت نفسي انا انا مقدام اتمنيت اكون انا اللي الناس بتحكي عنه الحكايات دي سامحوني انا محتاج اكشف لكم السر ده عشان تحسوا انا ليه متاثر انا ليه متاثر وليه الدعايه ده عمل فيا كده ليه لان كل الحكايات اللي كانت بتتقال كل واحده منهم بتقول كان مخلص كل واحده منهم بتقول كان مخلص انا معايا 20 حكايه له اتحكوا في خمس دقايق ال- ال- جنني جنني ليه لانه نجح في امتحان الحياه شفت الحاج محمد سجين دلوقتي بيقول كان بيحب الحياة خليني أقول لكم نجح في امتحان الحياة سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الشيخ مقدام الحضري ما كانش هو أحسن واحد في الدنيا بس الشيخ مقدام الحضري ساب ورقة الإجابة في اللجنة وخرج عرفت يعني إيه مات؟ مات يعني خرج من اللجنة واتمنى كل الاحباب يتفرجوا دلوقتي على الحلقه بتاعت حكايتي مع ربي بتاعت الشاب اللي مات احمد جبلي لما مات وقعدنا ندرس الله ايه اللي بيحصل في الجنازه ده ايه جنازه الولد ده ازاي الولد ده قبل ما يموت الناس عملت له 40 او 50 عمره ازاي لما روحت بالليل رحت بيت عند اخويا الشيخ محمد الجوهري بصحبه اخويا الشيخ العجمي وانا طفينا النور ونمنا اخويا الشيخ العجمي بيقول لي مالك قلت له انا م- هموت في الشيخ مقدام الحضري موتني النهارده حكايات قال لي انت ما تعرفش حاجه افتح قناتي على يوتيوب فتحت قناه الشيخ العجمي على يوتيوب قال لي شغل الجنازه شغلت الجنازه شفت المنظر بعد كل الحكايات دي ورينا يا حاج معتز بعد اذنك شفت المنظر الناس اللي بيصلوا على الشيخ مقدام قلت ايه ده سامحوني في الكلمه دي قولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ايه ده ده حج ايه ده ده حج ايه ده التصوير ده من فوق مأذنة من فوق مأذنة عمر بن الخطاب في كفر المقدام مركز متغمر ده أهلية ويا جماعة أ- أنا عايز أموت ها أنا بكلمكم وأنا عايز أموت عايز أقابل ربي وحاسس إن الراجل ده سبقني فشايف المشهد الله اهل القريه بيقولوا اهل القريه بيقولوا الناس دي جم منين انفجرت الشوارع كلها انفجرت الشوارع كلها بتفيض بالناس وانا بتفرج على المنظر ده وبشوف الراجل الله يرحمه ويحسن اليه ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم اجعله مثواه الجنه اللهم اسكنه الجنه واجره من النار اللهم اجعل مثواه الجنة قلت وانا يا رب وانا يا رب وانا يا رب وانا عارفين يا حبايبي معلش انا هقول كلمة اعتبروني ما قلتهاش حطوا عينيكم في عينيا كده عايز اقول لكم كلمة انتوا انتوا هتيجوا جنازتي انا لما اموت انتوا هتيجوا انتوا كلكم هتيجوا انا عايز اموت كويس انا عايز اللحظه دي اكون سعيد انا عايز الملائكه تقول قدموني قدموني انا عايز اقول وانا محمول على الاعناق قدموني قدموني انا عايز لما الناس يحطوني في القبر يبقى روضة من رياض الجنة انا عايز ابقى نجحت في الحياة وفان يا ربي اكون نجحت ما اكونش قضيت عمري كله رياء وسمعة هو ده مقدام الحضري بالنسبة لي انا بالنسبة لي انا واحد نجح في الحياة واجح- واحد خرج من امتحان الحياة وانتهى بالنسبة له خلاص خلاص خلص الامتحان عايز اقول لكم ومش عايز اشق على اخويا فاروق الباز منتظر دلوقتي على, على الاتصال عايز احكي لكم احكي لكم مات ازاي وهو رايح يشتغل في دين الله وهو رايح يدعو الى الله وراكب التاكسي وراكب مع اخوه الشيخ ورا- وسايق عربيته بنفسه وراكب جنبه شيخ فاضل اسمه شيخ حسن وهو متوجه على هناك رايح اخر الدنيا سيوه وقف هو الشيخ حسن علشان يصلوا المغرب والعشاء صلوا المغرب والعشاء وبعدين جايين قايمين وهم جايين يقوموا الشيخ فضل قاعد مكانه عم حسن قال له ما يلا يا شيخ مقدام قال له شايف المصحف اللي هناك ده يا شيخ حسن قال له اه شايفه قال له المصحف ده مفتوح وبينادي عليا كم مرة التليفون نده عليك وكم مرة فيسبوك نده عليك قبل ما يموت المصحف نده عليه المصحف نده عليه علشان كان طول عمره زي ما اخويا فاروق الباز دلوقتي هيدخل يقول لنا ان كان اسهل حاجة لو التليفون رن عليه وهو بيقرأ قرآن انه يكنسل على اللي بيتصل كان المصحف رقم واحد فحس ان المصحف بينده عليه شفت الناس اللي المصاحف بتنده عليها يا اللي بتقول لي يا اللي بتقول لي المواقع بتنده عليا يا اللي بتقول لي الناس بيحبوني وبيندهوا عليا في ناس المصاحف بتنده عليا يا كل مشتاق للقرآن في ناس المصاحف مشتاقة لهم في ناس مشتاقة للجنة وفي ناس الجنة هي اللي مشتاقة لهم شفتوا مصحف ينده على واحد يا ناس وكلام الموتى حق لأنهم في دار الحق المصحف نده على الشيخ مقدام يا ترى احنا مين اللي بينده علينا البنات اللي بتنده عليك ولا الفيس اللي بينده عليك وبعدين وبعدين خلص الشيخ قراءة في المصحف خلص رزقه اللي مقسوم له وبعدين قام وهو راكب مع الشيخ حسن قال له يا شيخ حسن انا نفسي اصلي على سيدنا النبي شوية محدش يقطعني اصلي كتير قوي نفسي اصلي على النبي شوية كتار عايز اجيب الف الفين تلاتة صلاة على النبي فالشيخ حسن قال له ماله يا مولانا الطريق طويل صلي على سيدنا النبي اشبع قول لي انت نفسك تشبع ايه وجاله الاجل وهو بيصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ارزقنا حسن الخاتمه خلونا ناخد الاتصال ده من الراجل الرقيق ده الشيخ فاروق هو السبب في الحلقه دي ربنا يهديه اتفضل يا شيخ فاروق ومتاسف اتاخرت عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا شيخنا الحبيب أخي الغالي الله يرضى عنك سامحني
لا عليك يا شيخنا جزاك الله عنا خيرا وأسأل الله تعالى أن نجعل هذا الوقت في ميزان حسناتك امين وأن يجعل سيرة شيخنا التي آه، تكررها ونكررها دائما شافعة, شافعة له أمام الله يوم القيامة امين
اللهم آمين كلمنا عن آه، اخلاص عايز الشيخ يا أتكلم.
شيخ كلمات يعني أريد أن أقولها سريعا حتى لا أضيع وقت حضرتك والسادة المشاهدين اتفضل يا شيخ
الله يحفظك يا شيخنا مقدام تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى فلترحموا حالي لو أن لي حيلة أهديته عمري فليس شيء على شيخ الهدى غالي في الجود مدرسة في البذل مملكة في العلم نابغة أستاذ أجيالي الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يطربه يحيي به سالي العلم مؤنسه والله يحرسه ما كان مجلسه للقيل والقال الله بالنص فتواه بالرفق ممشاه من فيض تقواه مخشوشن الحال لم ينتقص أحدا لم يمتلئ حسدا لم يفتتن أبدا بالمنصب العالي العين دامعة والكف ضارعة والنفس خاشعة من خشية الوالي المال ينفقه والوعد يصدقه والشهد منطقه مستعذب حالي يا درة العصر يا بحر العلوم فما رأت لك العين من مد وأمثال يا درة العصر يا بحر العلوم فما رأت لك العين من ند وأمثال حقا فقد عرف التاريخ كوكبة مضيئة طيبة كالشيخ مقدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جزا الله تعالى خيرا عنا شيخنا وحبيبنا ووالدنا الذي كان تشعر معه يا شيخ عمرو جزاك الله خير بالأبوة لكل من هو دونه في السن جزاك الله خير تشعر معه بالبنوة لمن هو أعلى منه سنا وتشعر معه بالأخوة لمن يساويه في السن جزاك الله مثال للإخلاص أحسبه ولا أزكيه على الله فتح الله عليك.
مثال في التواضع مثال يحتذى مثال في تواضعه مع كل الناس حتى الذين يسيئون إليه إن صدر ذلك من أحد مثال في أنه كان لا يبالي بأحد أبدا وقد رأيت بعيني وسمعت بأذني أحد الناس يقول له يا شيخ فلان يقول عنك كذا وكذا مم.
فابتسم الشيخ رحمه الله وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا ورفع الشيخ رحمه الله يده وقال اللهم اجعلنا ممن تدافع عنهم الشيخ رحمه الله كنا نشعر معه بأنه أب لكل واحد فينا مم.
يحمل هم الدعوة مم.
وأقسم بالله أني عاهدته يصلي الليل إحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان أما في رمضان فحدث ولا حرج فقد صليت معه بفضل الله تعالى رمضان الآخر من حياته الذي التحق بربه بعده جزاك الله خير وكان شديد التمسك بالقرآن الكريم جزاك الله تلاوة وقراءة وصلاة وقياما جزاك الله خير حتى إن المصحف كان لا يفارق يده فتح إذا الله عليك.
رن الهاتف كما تفضلت يا شيخ عمرو إذا رن الهاتف وضع إصبعه على ال- الزر الذي يجعله صامتا ولا يستقبل أي مكالمات الله يقول هذا وقتي تركيزي 100% يقول الله هكذا أكبر.
أنا الآن مركز 100% في المصحف الله أو- اكبر ربنا يوسع علينا وعليك بالحلال يا شيخنا انا عليا كارت ليك يا شيخ فاروق ربنا يرضى عنك يا رب ويحبك ويوسع علينا وعليك بالحلال يا احباب الحلقه دي مش في تأبين الشيخ الحلقه دي مش كلام عن الشيخ انا جاي اتكلم عن نفسي انا انا جاي انا اعتبر انا عايز انا ابقى مخلص انا عايز انا لما اموت انجح احنا محتاجين فاصل علشان نسترد تاني استقامة فكرتنا في الحلقة دي وهي أن الإخلاص لا يموت أترككم إلى فاصل قصير عشان تصلوا وتسلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وألقاكم بعد ست دقائق من دلوقتي إن شاء الله أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم أخلص عملنا لوجهك الكريم يا رب ابن القيم عليه رحمة الله له روعة في شأن الإخلاص أنه رحمه الله تعالى أول قول رب العالمين جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بأن من عمل العمل من غير إخلاص فكأنما لم يعمله وربما آثم بالعمل إن كان واجبا لأنه لم يعمله يبقى الإخلاص شرط في قبول الأعمال إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له وابتغي به وجهه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والدعاء بينهم وبين الإخلاص رعب رعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحنا في ليلة الصلاة على سيدنا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وزي كل خميس أنا مشمر للصلاة على النبي أكتر منكم يلا مين ينافسني في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب نملة تخيل النملة اللي بتمشي على على على ال- على الجلابية من بره دي المفروض تاخد بالك وتحس بيها مين يحس بنملة ماشية عليه مش ممكن وكذلك المرائي لا يعلم ولا يشعر أنه مرائي وهنا خطر وهنا خطر الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب عشان كده الصحابة لما سمعوا كده قالوا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب نملة إزاي بقى إزاي نتقيه قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك قول معايا يا حبيبي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فالإخلاص هو أغلى أغلى قيمة يحتاج إليها الإنسان حاج وهب احنا معانا اتصال طب اتفضل أهلا وسهلا شيخ ياسر اتفضل شيخ ياسر العناني من أخص تلاميذ فضيلة الشيخ مقدام رحمه الله السلام عليكم شيخنا الحبيب أهلا وسهلا شيخ ياسر أهلا بيك أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتكم آمين يا رب وأن يجزيكم عنا وعن الشيخ خير الجزاء اللهم أمين اللهم آمين يا رب شيخنا أنا يعني لن أطيل على حضرتك لا أنا أستمتع بإطالتك الله يحفظكم ويبارك فيكم آه، آه، يعني والله أنا أقول لحضرتك أن فضيلة الشيخ رحمه الله كان قصة كبيرة نعم فمهما قلنا عن الشيخ فالشيخ لا نوفيه حقه ولكن يوفيه رب العالمين سبحانه وتعالى نعم آه، شيخنا حفظ رحمه الله تعالى مم.
آه، يعني جعلنا لا نقدم شيئا على ديننا الله وعلمنا الانتماء وقيمة الانتماء وعلمنا حب السنة مم.
وعلمنا ألا نتحزب إلى أحد وألا نتعصب إلى أحد إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مم.
وشيخنا رحمه الله كنا إذا ضاقت بنا الدنيا والله يا شيخنا كما ذكرت لحضرتك لما كنت ضيفا كريما على بلدنا تفاهنا الأشراف ويعني أنرت ال- ال- ال- البلاد العفو.
وأنرت أكرمتونا يا قلوبنا شيخ.
جميعا بزيارتكم أك- أكرمتونا يا شيخنا أكرمتونا والله يا شيخنا أنت الأكرم إن شاء الله الله أسأل يعزك ان أن شاء الله يكرمنا هنعمل جميعا حلقه في رواق ابن جنته، القيم في اللهم آمين.
مسجد ابن القيم انت عندك مسجد ابن القيم هنعمل فيه حلقه رواق ابن القيم الشيخ آه، ذهب اتصاله طب عسى ان شاء الله نتصل بيه مره اخرى الشيخ ياسر جزاه الله خير اكرمني في بيته وانا تاثرت جدا بحكاياته عن اخلاص الشيخ مقدام عليه رحمه الله احنا الليله مش بنتكلم عن تابين الشيخ مقدام يا حبايبي احنا بنتكلم عن نفسنا احنا بنبص للناس اللي عدت وبنقول يا بخت اللي نجح يا بخت اللي عدى نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا لكن بنتعلم من سير ناس شوف بقى لما تسمع عنه وعن اخباره شوف يا سيدي اسمع من حكايات هذا الشيخ انه كان يحب الخير للناس وكان رحمه الله تعالى يحب كل الدعاة وكل المشايخ فجمع الله في جنازته كل من كان يحبهم وأكثر جنازته لو تشوفوها معايا وصلى عليه شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسان يا بختك يا شيخ مقدام يا رب الشيخ محمد حسان يصلي عليا ويا رب تحضروا جنازتي زي الجنازة دي ممكن نشوف الجنازة بعد إذنك يا شيخ معتز ربنا
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
ورحمة واسعة واسكنوا الجنة عايز أقول يا أحباب إن من حكايات هذا الإنسان أنه كان يساوي زي ما حكى لي ابن الحبيب الشيخ صلاح الدين مقدام إن كان عنده كل المدعوين إلى الله سواء كان أجندته يكتب فيها موعد للكبراء اللي ممكن يروح لهم في مسجد في منطقة راقية ورا منها على طول موعد في قرية في أقصى الدنيا وورا منها على طول مكان ممكن يروح أمريكا يدعو إلى الله ويروح قرية في عمق الريف ويروح مش بيخص ناس دون آخرين بدعوتها لأن الدعوة دي إلى الله مش إلى النفس والداعية كل ما أخلص عمله لله لا يعدو عينه عن أحد وإذا ط- صرف الداعية بصره عن قوم دون قوم فقد أراد زينة الحياة الدنيا فالداعية واجب عليه أنه يلبي كل الدعوات يلبي كل الدعوات لا يتأخر عن أحد هوريكم دلوقتي مقطع لشيخنا الجميل الشيخ محمد حسان ربنا يديله الصحة نعم جزاك الله خير يا شيخ وهب ربنا يرضى عنك بس انتظر انا عايز اشوف آه، فضيله الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه ويرضى عنه الدكتور محمد حسان ربنا يكرمه وهو بيتكلم عن حب الشيخ مقدام الخير لكل الدعاء لما داعيه ربنا يوفقه ويكرمه وربنا يفتح له باب خير يفكر في الدعاء الاخرين ان هم يصيبوا من هذا الخير ممكن نشوف المقطع ده حاج معتز بعد اذنك
اللهم عز
وهذا درس في الإخلاص من الشيخ محمد حسان ألا, تت... ألا يتنكر الإنسان لمن له فضل عليه يا أحباب الداعية ما يبقاش متهم لو اعترف بالفضل لأصحابه الله يكرمها زوجتي ربنا يهديها ويصلح حالها كان لما حد يقول لي انت يعني طريقتك زي طريقة الشيخ يعقوب وابقى أبقى متألم ان انا يعني متهم بالتقمص وهو الشيخ شرف ليا وقرة عين فكانت تقول لي لما حد يقول لك لما حد يقول لتلميذ انت بتشرح زي الاستاذ دي تبقى قرة عين للتلميذ فصاحب الفضل عليك يوم ما تنسى فضله يوم ما تتنكر لفضله يبقى انت بتوهبه الاجر لوحده وانت شغال ببلاش قالوا يا رسول الله المهاجرين اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام من الانصار شوف بقى الشكوى دي قالوا يا رسول الله ما راينا اكثر بذلا من اخواننا الذين نزلنا بهم والله لقد كفونا المؤن وشاركونا في المهنة حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر وحدهم فقال عليه الصلاة والسلام لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم كثيرا انت مش واخد بالك اللي له فضل عليك انت شغال في صحيفته وكل عملك رايح له بتاعه عايز انت تاخد حاجة من شغلك عايز يطلع لك حسنة من شغلك ما تتنكرش للي فضل, للي فضل عليك تدعي له وتثني عليه كتير يبقى انت تاخد معاه حاجة وإلا كل جهدك رايح له وانت شغال ببلاش فالشيخ محمد حسان بيقول ايه الكلام اللي بيقوله ده انا ما اعرفش اكرر الكلام ده انا عمال اتفرج على الفيديو ده وبقول للشيخ محمد حضرتك ازاي بتقول كده الشيخ محمد حسان حضرتك ازاي بتقول كده قدام الناس حضرتك ازاي بتقول كده والمسجد مليان ازاي طب ازاي بتقول كده وفضلت برضو انسان عظيم ازاي ازاي بتقول ان حد له فضل عليك ازاي لا ده محدش بتثبت قدمه ويفضل هو الاول الا اللي يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان علشان كده لو طلعت نبته خبيثه اسمها ما بعد السلفيه النبته دي حكمت على نفسها انها خبيثه بايه كلما دخلت امه لعنت اختها لا احنا فاكرين الفضل وبننسب الفضل لاصحابه شفت يا كل شيخ في الدنيا ربنا مكن لك في مكان شفت يا كل داعية في الدنيا ربنا وضع لك القبول في مكان واجب عليك تعمل ايه الشيخ مقدام رحل رحل بس نجح في امتحان حب الخير للإخوة والأحباب في زمان الدعاء النجوم والدعاء نجوم الشباك والدعاء الأوائل مش عايزين يبقى لينا بزيته زي التجار ولا المغنيين عايزين نبقى رفقاء ورحماء بالمؤمنين عايزين نحب الخير للدعاء ونحب الخير لبعض ونذكر بعض بالخير يا حبيبي المنازل عند الله المنازل عند الله لو الشيخ مقدام ظن بالخير اللي ربنا فتحه له وبخل عليه وقصره لنفسه ما كانش رزق غيره هينقص ولو ولما ادى غيره ومكن لغيره وشاف غيره اصحاب فضل عليه ويستاهلوا اكتر منه ما نقصتش منزلته الارزاق مقسومة حب الخير للناس عايزين الدعاء يبقوا امثلة لحب الخير للناس وذكر الناس بالذكر الحسن ما تقبلش في مجلسك يا مولانا الشيخ ما تقبلش في مجلسك قيل ولا قال شوفوا من مناقب الراجل الصالح ده الله يرحمه ويحسن إليه أن الكل يشعر أنهم أقرب الناس إليه كنت فاكر أن محدش في الدنيا بيحب الشيخ مقدام ولا الشيخ مقدام بيحب حد إلا أخويا محمد عبد المقصود فوجئت ان لا ده ده فلان فاكر ان هو تلميذه الاول وفوجئت ان اخويا الشيخ احمد سمير له خصوصيات محدش يعرفها الا هو عن الشيخ مقدام فوجئت ان اخويا الشيخ فلان بيقول انا الشيخ مقدام قال لي الشيخ فاروق الشيخ مقدام قال لي انا هوديك مكان ما حدش راحه في الدنيا معايا قبر ابويا وامي الكل يفتكر ان هم اصحابه علشان ايه علشان رؤوف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك من الإخلاص إن الإنسان لا لا تمتد عينه للدنيا اسمحوا لي أنا عارف إن اتصالاتكم وانا بحب اتصالاتكم بس زي ما بيقول لي دلوقتي في اتصال هيقول لي يلا نختم الحلقة ولسه معايا 20 موقف للشيخ عليه رحمة الله فناخد الاتصال ده بعد اذنكم وبعدين نوجز اتفضل يا مرحبا الشيخ محمد من الدهلية
كيف حالكم اهلا وسهلا فضيله الشيخ آه، التقينا عند أخونا الشيخ محمد بسيوني ولكن أول مرة أجلس أمام برنامج وده شرف عظيم ليا العفو ودي من بركات آه، ذكر شيخنا سيدنا الشيخ مقدام رحمة الله عليه الله يكرمك أنا أنا اللي سعدت بده فضيلة الشيخ الله يحفظكم يعني كما قال الشاعر ليس الخرائق كلهم أكفاء لا يستوي الجهال والعلماء لا يستوي نبع ترقرق ماؤه يروي الأنام وصخرة صماء دوما يموت الجاهلون بجهلهم والعالمون بعلمهم أحياء فالعالمون العاملون وأحسب الشيخ مقدام رحمة الله عليه كان منهم فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء طبعا عشان ما اخدش وقت شيخنا وسيدنا الشيخ عمرو الله يعزك أنت لشيخنا و...
والحق وأنت على أجمل في فضيلة الحلقة يا شيخنا تفضل الله يحفظكم يعني أقول طبعا سيرة الشيخ مقدام عثرة يعني نحن نعطر ألسنتنا بذكرها أسأل الله يرحمه أن يغفر
طيب أنا متأسف على ال- على الانقطاع اللي تصدر ربنا يبارك في حضرتك يا رب قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب الشيخ مقدام عليه رحمة الله كان قاسما بين المسلمين يؤسر ولا يؤسر نفسه عليه رحمة الله في يوم بيحكي لي واحد من أخص تلاميذه ان الشيخ قعد يكنسل على الاتصال يكنسل على الاتصال وبعدين رد على التليفون وقدامه المصحف مفتوح وكانت زوجته على التليفون ويقول طب انا معيش اعمل ايه طب والله العظيم معيش فلوس اعمل ايه طب انا دلوقتي يعني عمامتي دي واستلف من تلميذ من تلامذتي طب انا معايا 30 الف جنيه هم بتوع ربنا حد متبرع بيهم لكذا وكذا من اعمال الخير امدي في ايدي على فلوس ربنا وكل الدعاء اليوم محتاجين النصيحة دي وعايز اقول ان الدعاء بهذه النزاهة يبلغون القلوب يا ناس الجنازة الضخمة دي كانت بالمقابل ده الر- الراجل الله يرحمه ويحسن اليه صرف صرف علشان الموقف ده صرف عشان الجنازة دي امتنع عن مال كتير حرام علشان يستره الله الله يرحمه ويحسن إليه ما سابش تركة كبيرة لأولاده وأنا طبعا بستسمح أزواج الشيخ وأولاده في آه، هذا الكلام لأنه قدوة ونحن نحتاج إلى ذلك أنا اللي محتاج وأولادي محتاجين هذا القصص وهذه العبرة يا حبايبي كان مقاتل بن سليمان دخل يوما على المنصور يوم بويع بالخلافة فقال له المنصور أعزني يا مقاتل فقال أعزك بما سمعت أم بما رأيت فقال بما رأيت قال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولدا وترك لهم ثمانية عشر دينارا كفن بخمس دنانير كفن بخمسة دنانير واشتري له بأربعة قبرا ووزع الباقي على أبنائه وهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولدا وكان نصيب كل ولد منهم مليون دينار ووالله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس يجاهد في سبيل الله وأحد أبنائي هشام يتسول في الأسواق ما تخافش على ابناء على أولادك يا شيخنا الناس في مساجدهم والله في حوائجهم الشيخ مقدام ما سابش تركة كبيرة وربنا ستره وستر أولاده وستر تلاميذه وستر أزواجه بالرغم من إن هو ما ادخرش لهم أعلمكم تعالوا نتعلم أنا وإنتم درس كبير محتاجينه قوي قوي في زمن مولانا من دروس الشيخ مقدام الحضري انه كان بيجمع الدعاء كل يوم جمعة بالليل عنده مش الدعاء اللي تبعه مش الدعاء اللي يخصه مذهبه مش الدعاء اللي يخصه فكرته مش الدعاء اللي يخصه آه، قبيلته جماعته عائلته لا كان بابه مفتوح زي ما الاستاذ محمد السجيني قال في الحلقة اللي بيحكي فيها عن الشيخ مقدام الحضري ان بيته كان مفتوح 24 ساعة لكل الناس كان الشيخ عامل مجلس يوم الجمعة بالليل وكانوا بيحضروه كل الناس احنا بنتكلم عن داعية ازهري او قافي من دعاة الفضائيات والتلفزيون وقناة الرحمة اختلط في مجلسه كل الناس والنهاردة في هجمة مولانا آن للأحباب الأزاهرة إن هم يعرفوا مين اللي بيدافع عنهم ومين صديقهم ومين عدوهم أتمنى من كل أزهري في الدنيا يشوف مين أصدقائه اليوم مين اللي مبرى للدفاع عنه افتحوا صفحة الشيخ مدحت أبو الدهب شوفوا بيعمل إيه عشان شيخ الأزهر شوف بيعمل إيه عشان جامع الأزهر مين بيدافع عن الأزهر النهاردة ومين اللي مبرى للدفاع عن الكلام ده ومين اللي خذل الأزهر في محنة مولانا ومين اللي قال لا الفيلم كويس مين علشان كل إنسان لازم يعرف مين صديقه ومين عدوه احنا في خندق واحد من دروس مقدام الحضري رحمه الله انه كان بيقول الحزبية تقوقع لو سمحت يا شيخنا بطل تقول كلمة مساجدنا رجالتنا حرام عليك انت كبير ما تتقوقعش يا شيخ انت لم انت المسلمين كلهم بيحبوك ما تصغرهاش ما تصغرش مريديك الشيخ مقدار بن حضري كل الدنيا حبته وكل الدنيا ارادته وكان بيقول للداعية لا تتقوقع الحزبية تقوقع وزي ما بقول لحضراتكم من دروس اخلاصه زي ما بيقول الشيخ ياسر عناني كنا اذا رأيناه ودي كلمة ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة الشيخ كان ينشد لهم يغني لهم يتلو يرتل يجود يحل مشاكل من عجائب قصص هذا الإنسان إن هو كان رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ليه الناس ما انفضوش من عند الشيخ مقدام كان الشيخ له مسجد على محطة على محطة قطر والمسجد ده كان بيرد عليه كل الناس بتخيلين يعني ايه مسجد على محطة قطر يعني كل الزباين طياري زي ما بيقولوا فكان في واحد مجنون من اللي بيمشي هدومهم مقطعة يمشي يشتم في الناس فدخل الراجل المسجد ده وشتم الشيخ عارفين الشيخ مقدام عمل ايه الشيخ مقدام الناس كلها حوالين الشيخ وده بيشتمه وبي- وبيشوح له بايده قال له حبيبي الشيخ مقدام قال له كده حبيبي حبيبي تعالى تعالى يا فلان وقام مطلع له فلوس وقال له خد ايه اللي هو لابسه ده انا عايزك تلبس احسن لبس في الدنيا كلها هاتوله اجمل لبس في متغمر كلها وفرح الراجل وراح ومشي مع الراجل اللي معاه فلوس واشترى له هدوم كويسة وحماه ولبس ونظف نفسه و- ودخل على المسجد الراجل م- عقله ذهب ما يعرفش يتكلم دخل المسجد عايز يعبر للشيخ مش عارف يعبر عن ان هو يعني ممنون للشيخ فقام جلس جلسة التشهد وعمل نفسه بيصلي يعني بيقول له انا خلاص هصلي وبطل يبقى سيء الخلق بالناس الشيخ عليه رحمة الله كان عابد كان عابد كان يصلي بالناس التراويح ويطيل والمسجد على محطة زي ما الشيخ أحمد سمير مندهش بيقول انت عارف يعني ايه مسجد على محطة بيقول ده مسجد كل الناس مستعجلة وكان الشيخ يطيل وكان المسجد يمتلئ والناس تفرش بره الشارع علشان خاطر تصلي مع الشيخ من عجائب أخلاق هذا الإنسان الاستبار والحلم على الناس بإخلاص لوجه الله خرج الشيخ في ليلة من ليالي التراويح الرمضانية دي بعد سهرة مع القرآن وخرج من المسجد وكان في شباب منتظرينه عشان يحل لهم المشكلة وكان واقف واحد من الشباب صديقي محمد عبد المقصود وبعد ما الشيخ حل لهم مشكلتهم وطول قوي الشيخ آه، يعني شاف محمد واقف فقال له يلا بينا انت عندك ايه قول قال له لا يا شيخنا حضرتك متأخر توكل على الله قال له لا انت جاي عايز حاجة قول فمحمد قعد يحكي له الورطة بتاعته بعد ما خلص محمد الورطة الكبيرة بتاعته قعد الشيخ يحكي له ويحل له وكان بارع في حل المشاكل لأنه مخلص بعد ما استنفذ كل الوقت ده قال له خلاص خلصت المشكلة خلاص الحمد لله يلا بينا نتوكل على الله والشيخ مروح شاف طفل صغير قاعد قال له تعالى يا ولد انت حكايتك ايه والولد مش راضي يتكلم قاعد يلحلح الواد ويجيبه كده ويجيبه كده والوقت عمال يتأخر والسحور هيدخل علينا والشيخ فاتح بيوت ولازم يروح لزوجه ولكن هو ده وأزواج الدعاء بيشيلوا مع الدعاء لسه كنت بكلم أخويا الأستاذ عمر حنبلي ب- قلت له كلمني عن تضحيات والدتك قال لي ربنا يديها الصحة ويشفيها في المستشفى وبتعمل عملية وكل وقت والتاني الناس يقولوا لها الله والشيخ فين مش معاكي فين تقول لهم الله يكون في عونه الله يعينه محتسباه عند ربنا سبحانه وتعالى ان ازواج الدعاء بيشيلوا مع الدعاء وليهم شرف في شراكة هذه الدعوة المهم ان الشيخ قعد يحل للولد الصغير ده لحد ما الولد قال هو من انهي قرية فاتصل باهل القرية دي وقال لهم فلان انا عايز اعرف والد الواد دوت شوفوا لي حد انا عرفت ان ابوه اسمه كذا المهم قالوا له حاضر يا شيخ هنكون عندك بعد خمس دقايق نص ساعة ساعة الا ربع ساعة والناس ما جوش والولد واقف محمد عم قصد واقف مع الشيخ والشيخ يقول له اتوكل انت على الله يقول له لا يا شيخ حضرتك اللي امشي وانا هقعد مع الولد قال له لا انت ما تعرفش ام الولد ده دلوقتي عامله ازاي انت ما تتخيلش ابو الولد ده عامل ازاي والولد ده قاعد كده قال له يا شيخنا قال له انت يا محمد امشي وبالفعل الشاب مشي والشيخ فضل واقف واهل الولد ده ما جوش في اللحظه دي والشيخ اللي خد الولد وراح بيه لحد ال... وما روحش الا بعد ما وصل الولد لاهله وروح الشيخ بعد صلاه الفجر يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ادب ورقه غير عادي كان له مريض بيزوره كتير وكان لما يزور المريض دوت يدعبه كان الشيخ صاحب دعابه في يوم من الايام المريض ده طريح الفراش ما بيقومش ما بيدخلش الحمام مريض طريح الفراش فالراجل المريض طريح الفراش ده قال له يا شيخ تصدق انا نفسي في ايه قال له نفسك في ايه قال له انا نفسي اصلي وراك المغرب يوم والعشاء يوم فالشيخ قال له ان شاء الله تصلي المغرب والعشاء النهارده ورايا كان ممكن الشيخ يقرا له شويه قران وخلاص كان ممكن الشيخ يقول له ارضى باللي ربنا قسمه ما تتطلعش الحاجه ربنا ما كتبها لكش لكن في قلوب ارحم من كده وهو رزقه رزق الشيخ مقدام التوفيق ده رزقه هو وبالفعل الشيخ مقدام كلم الشباب والشباب جم شالوا السرير هلا بيلا شالوا السرير جاب اربعه رجاله شالوا السرير وجابوا عربيه نص نقل وحطوا عليها السرير وشحنوا السرير لحد المسجد ودخلوا الراجل بالسرير للمسجد وصلى وراه المغرب والعشاء جماعه وسط الناس عجائب عجائب الإخلاص أدب ورقة غير عادي علشان كده التوفيق للمخلص كي لا يموت به الإخلاص إن هو يعتكف آخر رمضان الشهر كله هو ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خير عسله انه ي- ي- يعتكف الشهر كله ما يخرجش من المسجد الا مره مرتين ثلاثه علشان بس ناس آه، ح- ينكسر خاطرهم لو ما لباش دعوتهم ويعتكف الشهر كله ده التوفيق للمخلصين علشان يموت وتأفل شمسه بعد توفيق وبعد إخلاص لوجه الله الشيخ اكتر انسان في الدنيا فاجئ تلاميذه بانه يقول لهم يلا اشتغلوا انتوا مكاني النهارده انتوا مكاني النهارده انت امام النهارده وهو ده اللي ابن القيم بيحكي عنه في روائعه في الفوائد بيقول لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبه المدح والثناء والطمع فيما عند الناس الا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت حاجه مستحيله قال فاذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص مين نفسه يبقى مخلص أنا والله نفسي أدوقه نفسي أدوق الإخلاص بس أدوقه يا رب يا رب دوقني الإخلاص يا رب أدوقه بس أدوقه يا رب نفسي أدوقه هنفضل نتكلم عنه إحنا ما نعرفوش قال فإذا رمت الإخلاص فأقبل إلى الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس يا جماعة اللي يطمع يطمع في جنازة يقف فيها ناس كتير كده يق- يطمع في سيرته تفضل حلوة ست سنين كده يطمع ان تلامذته يقولوا خلانا نشيل الراية قدامه و- و- وبقينا نقول معقول هو بيسخر مننا معقول هيخلينا انا اللي اصلي التراويح معقول هيخلينا انا اللي اتقدم قال واقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الاخره فاذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في, في الثناء سهل عليك الاخلاص فان قلت وما الذي يسهل عليك ذلك قال اما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه نفسي في آية تجعلها شعارك النهاردة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يلي نفسك الناس يمدحوك حتى المدح ده مش بإيد الناس ياما ناس استخبوا فأشهر الله سيرتهم عمل الشيخ مقدام عشان تتعمل عنه حلقة النهاردة عمل ايه اه انا نفسي حد يحط عينه في عيني ويقول لي انت مخلص بس لو قال كده انا اخاف عليه يدخل النار عمل ايه بس علشان يتشهد له الشهادة دي ويرجى له ذلك اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله واما الزهد في مدح الناس فيسهله عليك علمك علمك برضه أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويضر ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده محدش ينفعك مدحه إلا ربنا هو ده اللي ربنا هيرد له إنه يمدح فده محدش في الدنيا يحجب عنه المدحة اللهم لا تمقتنا بذكر الإخلاص اللهم لا تمقتنا بذكر الصالحين اللهم وفقنا للعمل بهذا الكلام وحقق فينا الإخلاص وارزقنا حسن الختام ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين